أهلا بيكم وشاهد جديد وحلقة جديدة وبرنامج شاهد عيان قصة النهاردة مستوحاة من أحداث سجلها الكتاب المقدس في بشارة يوحنا الإصحاح 11 والآيات من 11 ل 46 وكمان الآيات من 54 ل 57 وكمان في الإصحاح 12 والآيات من 12 ل 19 شاهد عيان النهاردة هو ضابط في الجيش الروماني اسمه غايوس هيحكي لنا ازاي اتقابل مع يسوع وازاي المقابلة دي غيرت حاجات كتير في حياته تعالوا نسمع غايوس وهو بيحكي لنا عن الأيام دي وإيه اللي حصل فيها
اسمي غايوس الملازم غايوس كان عمري 40 سنة وكان ليا 22 سنة في الجيش الروماني لما قابلت يسوع الناصري في الطريق ما بين أريحة وبيت عنيا وبعدين لأورشليم كانت مهمتي ساعتها إني أطهر الطريق الصعب ده من العصابات وقطاع الطرق في يوم من الأيام وأنا بأمن الطريق ما بين أريحة وبيت عنيا وقفت شوية عشان أرتاح في فندق كده على الطريق كنت بحب صاحبه وبثق فيه جدا
آه الحمد لله على السلامة سعادتك جاي بدري يعني النهاردة مش بعادة الله يسلمك يا ميخا عامل ايه شغلتنا كده ملهاش مواعيد لازم كل فترة نغير مواعيد الدورية عشان قطاع الطرق بيحفظوا مواعيدنا وبيختفوا بس في مواعيدنا ربنا يوفقك دي آخر ضحية لقطاع الطرق كان واحد سامري طلعوا عليه قطاع الطرق سرقوه وقشطوه وهاتك يا ضرب فيه ما سابوهوش إلا لما حسوا إنه خلاص بيودع لكن الحمد لله كانت لسه فيه الروح بس نفس الحرامية دول ما بينجوش بعملتهم اه اه اه متهيألي ان انا امبارح عديت على المكان ده اللي طلعوا عليه فيه كان في دم كتير على الطريق وبواقي هدوم غالية متقطعة وشوية فلوس يظهر وقعت منهم وهما بيجروا انت قلت انه لسه عايش ها عايش عايش ها أيوة بس زي ما تقول كده كان مغمى عليه مسورق يعني انا عمري كله قضيته في الجندية شفت أسوأ عنف تكفيني بدل العمر عشرة لكن لسه لما بشوف قسوة الإنسان على أخوه بتهز و- وحاجة جواه بتتأثر و... فاهم كنت في نفس الفندق في يوم من الأيام لما جالي واحد من عساكر اللي معايا وقال لي إنه لقى الحمار والعربية اللي كانوا اتسرقوا مننا قبل كده أنا واجهت صاحب الفندق بالكلام ده لكنه أنكر معرفته وازاي وصلت الفندق بتاعه ها؟ بعدها اعترف لي واحد من الصبيان اللي في الفندق ان راجل رجليه كانت مصابه جه بيهم للفندق الليله اللي قبلها وانه ساعتها ما شافش عليهم ختم الملكيه الروماني في الضلمه كنت راجع للفندق عشان اكمل التحقيق مع الشاب ده يوميها لكن لكن لفت نظري مجموعه كبيره من الناس وسطهم كده راجل فاكر اني شفته قبل كده في اريحه في ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه الزحمة دي؟ متهيألي أنا شفتك قبل كده أنت أنت يسوع النصير صح؟
فعلا هو انا وانت أنا أنا ودي كانت البداية لأفضل خمس ساعات في حياتي ساعتها يسوع ما لقاش هو وتلاميذه زي ما كان بيسميهم يعني ما لقيوش أي مشكلة في إنهم يمشوا معانا أنا والعساكر رغم سرعتنا ومشيتنا العسكرية اللي اتعودنا عليها لكن في شوية ناس كانوا في آخر المسيرة وابتدى يبان عليهم التعب وإنهم مش هيقدروا يطلعوا الطريق الصعب البيت عنيا أخذ يسوع والمجموعة اللي معاه كل تفكيري ساعتها فنسيت عربيتنا المسروقة والراجل الراجل اللي رجليه مصابة لحد لما وصلنا لنص المسافة نص المسافة لبيت عنيا رقيب يا يونس خد حصاني وارجع تمم على باقي القافله وخصوصا اللي في الاخر انت عارف ان ممكن اي عصابه شافتنا واحنا ماشيين تستفرد بيهم بتهيألي احنا كمان في واحد من العساكر مش موجود تمم عليه وشوف احسن يكون رجع للفندق آه، عشان يجيب الحمار والعربيه للقهوه تحت امرك يا فندم
تعبتك معايا شكرا لاهتمامك بمجموعة مش متعودة على الطريق الصعب ده لا آه، لا آه، ما ما تشكرنيش آه، ده ده ده واجبي آه، دي مهمتي ان انا احمي المسافرين في الطريق الخطير ده قيصر قيصر نفسه بيغضب جدا لما يموت واحد من التجار لانهم بيدفعوا ضرائب كبيره بالمناسبه ان كان اللي حوالينا دول آه، تلاميذك امال آه، مين اللي ماشيين ورانا دول معظمهم بعتهم كهنة الهيكل عشان يراقبوني ويجمعوا أدلة ضدي يعني نقدر نقول اعدائك ها هم مش أعدائي لكنهم فاكريني عدو ليهم اه اه يعني فاكرينك عدو ليهم طب طب يعني آه، ليه اهتميت بيهم وبسلامتهم انا كجندي روماني بكون في منتهى السعاده وانا بشوف جثث اعدائي لاني ساعتها بيبقى يعني مفيش خطر منهم أنا بعلم تلاميذي لازم يحبوا أعدائهم ولازم يصلوا للي بيسيء ليهم أو يتمنى لهم الشر
آه، اسف يعني انت منين بتيجي بالافكار الغريبه دي المملكه الرومانيه عمرها ما اتبنت على حب الاعداء عشان كده مش هتدوم المملكة الرومانية أي حكومة مبنية على العنف والكراهية والسرقة لازم نهايتها تبقى تعيسة لكن المملكة اللي تتبني على المحبة والاحترام وطاعة ربنا هي دي اللي هتدوم للأبد وهي دي بقى المملكة ل- يعني أقصد اللي بتبنيها مع ال 12 راجل اللي حواليك وشوية أصحاب محلات وشوية ستات غلابة دي لا يمكن تكون مملكة لا يمكن طب قول لي يا ترى أنت وجنودك هنا موجودين في البلد دي لأنكم عاوزين كده وفرحانين بكده ولا مضطرين ومرغمين على كده لأنكم خايفين على حياتكم لو ما طعتوش الأوامر هي أنا هنا لأن القيصر عاوز يحكم العالم بلدكم الصغيرة واقفة في طريق ولمصر اللي مليانة بالخير والعساكر اللي معايا يتمنوا إنهم يبقوا في أي حتة بعيدة عن شمس وتراب اللي بتسموه طريق بص لتلاميذي دول سابوا كل حاجة وتبعوني بص للأربعة اللي هناك دول دول كانوا صيادين سمك ناجحين ومتى ده كان مأمور ضرايب غني جدا ومن ضمن المجموعة عضو سابق في جماعة الغيورين وكان هدف حياته إنه يأذي اللي زيك وزي جنودك لكن دلوقتي ممكن يضحي بحياته عشان يحميك محدش أرغمهم ولا أجبرهم إنهم يتبعوني هم عملوا كده لأنهم بيعبدوا ربنا وبيهتموا بكل البشر انتوا اقصد انت بتتكلم على الله كانه واحد بس انتوا منين بتجيبوا الافكار الغريبه دي على فكره يمكن ده سبب من اسباب ضعف الامه بتاعتكم ان ليكم اله واحد لكن احنا الرومان عندنا مئات يمكن الاف من الالهه لكن في إله واحد بس خالق السماء والأرض أبدي الروح وكل القدرة مش صورة أو تمثال من الخشب أو الحجارة أو المعدن يعملها ويصورها خيال إنسان
صدقني فكره مش بطاله مم. انك تعبد اله واحد انك ترضي اله واحد بس انك تهاب اله واحد بس انك تدفع لاله واحد بس آه. آه. اه بس في مشكله واحده دي مش مشكله دي اكبر مشكله قيصر اعلن ان هو اله ويا ويله اللي من الشعب ما يعبدوش فكرك بقى ممكن اعبد الهين لو زودت عليه قيصر
شوف علشان أجاوب على سؤالك خليني أسألك سؤال فكرك من الحكمة إنك تعبد إله يموت قيصر ليه بداية تاريخ ميلاد زي كل البشر وهيجي يوم ويموت برضه فكرك دي صفات إلهية
مع كل احترامي ليك ولكلامك اعتقد ان الافضل اني ما اجاوبش على السؤال ده و... وخصوصا ان ممكن اي واحد روماني تاني ممكن يسمعني أنا فاهم قصدك لكن خليني أسألك السؤال بطريقة تانية يا ترى آلهتكم الكتيرة دي بتعمل لكم إيه؟ بيواسوكوا في حزنكم؟ بيدوكوا السلام واليقين في الحياة الأبدية بعد الموت؟ في حد من آلهتكم ومن ضمنهم قيصر قدر يشبع قلوبكم
مشي مشي المعلم اليهودي الوديع مشي جنبي طول الطريق أجبرني على إن أنا أواجه شكوكي في الديانة الرومانية عندنا آلهة كتير مصنوعة من الحجارة ونحاس خشب الحقيقة إنها ما نفعتناش في حاجة هم، محطوطة على رفوف بيوتنا ومعابدنا عندنا كهنة المعابد جشعين طماعين بيضحكوا على على اللي عقلهم على قدهم واللي بيأمنوا بالخرافات الحقيقي كل ما فكرت في أسئلة يسوع كل ما زاد عطشي إني أسمع تاني من تعاليمه مفيش روماني قابلته إلا و... وكان قال لي في يوم من الأيام إنه فقد إيمانه خصوصا لما يكون شارب له كاسين ثلاثة عمر ما كان أسلوب كهنتنا وأخلاقهم مثل أعلى للإيمان ينفع إنه أي حد من باقي الشعب إنه يتبعهم يا ش- شوف يا سيد انا انا هكون صريح معاك للاخر انا حقيقي مش عارف ايه اللي ممكن الاله الواحد ده يعمله ليا او بيا بس انا عاوز اسمع منك اكتر شوف الله لما خلق الإنسان خلقه كامل ومن غير خطية واداله القدرة على التمييز بين الخير والشر وكمان ادى البشر روح خالدة جواهم شوق إنهم يعرفوا خالقهم والشوق ده هو سبب بحث كل البشر من كل الثقافات عن الله لكن وسط احتياجهم وبحثهم كتير بيعملوا لنفسهم آلهة يعبدوها وده بيسبب شرور كتير وألم وحروب لأن في ناس زي قيصر أو زي الكهنة بتوعكم بيحاولوا ياخدوا مكان الإله الواحد عندك حق في السنين اللي قضيتها في الجيش حاربت في بلاد كتير وفي كل مكان رحنا فيه كنا بنلاقي أهل البلد ليهم اهتماماتهم الخاصة بيهم واللي ما بتعمل لهمش أي حاجة قدام جيوشنا ولا كأنهم موجودين لكن إزاي ألاقي الإله الواحد ده وإزاي لقيته إزاي أتأكد إنه هو
إحنا قدامنا ساعات وهندخل بيت عنيا لعذر صاحبي مات هناك أنا عارف إن اهتمامك بإنك تلاقي ربنا حقيقي جواك عشان كده أنا بدعيك إنك تيجي معايا قبر لعازر
أنا شفت شفت قبور لما زهقت وياما بين إيديا مات عساكر وظباط دفنتهم في قبورهم بإيدي أنا ما عنديش طاقة إني أقف عند قبر أي حد وأشوف صحابه وهما بيودعوه الستات عمالة تبكي وتصوت اصبر بس واقبل دعوتي وانت هتشوف دموع الحزن وهي بتتحول لدموع شكر وهتشوف الحزن ازاي بيتحول لفرح
في اللحظة دي ملاني الفضول بشكل غير عادي كنت ساعتها سمعت عن يسوع إنه بيعمل كتير من المعجزات لكن يا ترى الراجل الهادي الوديع اللي كان ماشي معايا و... وكان بيلمح إنه هيقوم لعازر صاحبه من الموت يا ترى الراجل ده يقدر يعمل حاجة ما قدرتش أقاوم فضولي ساعتها قررت إني أروح معاه عشان أشوف إيه اللي ناوي يعمله لما كنتش موجود لما أمر يسوع تلاميذه إنهم يرفعوا الحجر من على قبر الميت ده لما كنت شفت العازر وهو بيحاول انه يخرج من كفنه لما ناداه يسوع باسمه لما كنت ساعدته بايديا دي انه يطلع من القبر لما كنت شميت ريحه الموت ولمسته بنفسي ما كنتش ممكن اصدق ابدا اللي شفته راجل ميت يرجع تاني للحياه ف- فجاه خطر على بالي اني ان يسوع مش بس معلم هو مجرد رجل طيب حكيم في كلامه لا ده ليه صلة أكيدة بالإله الواحد اللي كان بيتكلم عنه بكل الإيمان ما فاتش كام يوم إلا وقمت من النوم ولقيته مشي بعدها طبعا مشيت كل الجماهير والزحمة اللي كانت معاه ساعتها احنا كملنا بدورياتنا على طريق أريحة وبعد كده تقريبا بشهر رجع يسوع لبيت عنيا ما قدرتش بقى ما قدرتش استنى علشان عشان اشوف
أهلا أهلا أي خدمة أقدر أساعدك في حاجة انت اللي عذر مش كده أيوة أنا اللي عذر انا انا انا الملازم غايوس كنت موجود ساعه ما ما طلعوك من قبرك أنا آسف ما عرفتكش ما عرفتكش وأنت مش لابس لبس العسكرية لكن أنا طبعا فاكرك أنا شفتك وأنت بتساعدني وتفك الكفن من حواليا انا انا بدور على يسوع ما تعرفش ممكن الاقيه فين اتفضل اتفضل ادخل هو هنا وأنا متأكد إنه عاوز يشوفك تعالى هو لوحده في الجنينة تعالى يسوع في ضيف جاي لك الملازم غايوس طيب عن إذنكم أنا
أهلا يا غايوس أنا عرفتك بالعافية وأنت من غير الطقم الرسمي
انا انا انا كنت طلبت التقاعد من شهرين الموافقه ما جاتش غير امبارح بعد 23 سنه في الجيش الروماني اخيرا بقيت حر واقدر اخد قراراتي بنفسي ودلوقتي بعد ما سبت الجيش نويت ترجع لبلدك أنت جاي عشان تودعني لا الحقيقه انا انا جيت عشان انضم لجيشك انت يعني لو عندك اي مكان عسكري روماني سابق يعني من فضلك اقبل طلبي تعالى اقعد هنا لازم نتكلم الأول في حاجات كتير لازم تفهمها عن مملكتي مملكتي مش من العالم ده لكنها جوه قلوب ونفوس الرجالة والستات اللي انت شفتهم دول
اتمنى اتمنى تصدقني لما اقول لك ان كلامك ده ما فاجئنيش اللي انت قلته واحنا ماشيين في طريق أريحة عن قيام وسقوط الممالك الأرضية خلاني أفهم إن مملكتك اللي أنت بتتكلم عنها دي مملكة مملكة م- م- مملكة روحية يعني مش مملكة جسدية غايوس انت فهمت المعنى الحقيقي لكلامي وتعاليمي اكتر من ناس كتير قضوا معايا اكتر من ثلاث سنين الحقيقة يا سيد أنا أنا لأول مرة أعرف وأحس بالسلام اللي من جوه أنا قبل ما أقابلك وأسمع كلامك وأشوفك وأنت بتأكد على قوة الله كنت كنت سريع الغضب شاعر بفراغ أحيانا أحيانا كتير قوي بالخوف أنا عرضي لسه موجود تقبل راجل روماني انه يتبعك تقدر تقودني لاي حته انت عاوزها انا انا هطيع كلامك بكل سرور تقبل
انت مقدر الخطر اللي مستنيني لو رحت اورشليم عشان احتفل بالفصح ايوه ايوه الرئيس بتاعي قائد المئة قال لي انه انه انهم انهم استدعوه هو وجنوده لاورشليم عشان يزودوا القوة الرومانية في البلد انا عاوز اقول لك حاجة العساكر الرومان مش قلقانين منك ولا من اتباعك لكن لكن كل خوفهم وقلقهم ان المسؤولين دول اللي في الهيكل اللي بيسموا نفسهم كهنة انا هروح اورشليم خلال يومين لو عايز تتبعني اهلا بيك بس سيفك لا لان وقتي جه خلاص موتي لازم يتم مهمتي على الارض اني اضحي بحياتي عشان غفران خطايا العالم لكن الحياه بعد الموت هي الوعد الابدي لابونا السماوي الله يهوى الموت مش هياخدني كتير
في نص النهار تقريبا بدأ يسوع يتحرك من بيت عنيا لأورشليم طول عمري كان السيف والدرع ما يفارقنيش في أي حتة أروحها كنت أعرف إمتى وإزاي أستخدمهم لكن يسوع غير طريقة تفكيري لدرجة إني مشيت وراه ورا مجموعته الصغيرة دي من غير ما حتى يبقى معايا ولا حتى خنجر صغير في هدومي كان الناس واقفة في بيت عنيا بيهتفوا يعيش يسوع الملك وصلنا وصلنا لابن داوود ما كناش مشينا كيلو في الطريق إلا والناس اتجمعت وبقى صوت هتافهم كأنه رعد وسط التلال ومن هناك لحد ما دخلنا أورشليم والناس ما تتعدش واقفة على الصفين كتير منهم كانوا ك- كانوا واقفين وبإيديهم زعف النخل و- وبيهتفوا بأغاني تمجد يسوع اللي عدى وسطيهم عدى وسطيهم وهو راكب على جحش جحش ابن عتاب كان الطريق قدام يسوع مفروش بالهدوم موزعة في النخل اللي رمتهم الجموع قدامه عشان ترحب بيه وبالعافية الناس فتحت لينا طريق عشان نعدي كانوا بينادوا باسم يسوع من كل شباك من كل باب من كل سطح وزقاق ما شفتش في كل الحروب اللي شفتها حاجة رائعة ومخيفة زي كده وفي نفس الوقت حزينة زي اللي شفتها يوميها
غايس انت شفت حاجة زي كده في كل رحلاتك بس ليه تعتقد انه لازم يموت على ايدين كهنة الهيكل بالرغم من حب الناس دي كلها ليه
أنا مشيت كتير في مواكب نصر في شوارع روما لكن ده عمره ما يتقارن باللي حصل هنا ممكن أقول لك دلوقتي إنه اختار إنه يجمع الناس دي عشان تدافع عنه ومش هيقدر ال 500 جندي الروماني المكلفين بحراسة الأمن إنهم يوقفوهم وهيسيطروا على البلد بعددهم ده عندك حق لكني متأكد إنه مش هيعمل كده أنت في رأيك آه، هتعمل إيه الناس دي لما آه، يقبض كهنة الهيكل على يسوع يا خوفي لا يقلبوا عليه لما يعرفوا إنه ما جاش عشان يأسس مملكة أرضية هنا زي ما هم توقعوا
ملك الملوك رب الأرباب الإله القوي القادر على كل شيء ملك الملوك رب الأرباب الإله القوي القادر على كل شيء ملك الله الآب اللي ملوش بداية ونهاية هو اللي كان قبل الزمان فيه الحياة الله الآب اللي ملوش بداية ونهاية هو اللي كان قبل الزمان فيه الحياة يسوع المسيح الله الموجود في الجسد هو الطريق وهو الحق هو الحياة يسوع المسيح الله الموجود في الجسد هو الطريق وهو الحق هو الحياة ملك روح الله القدوس هو المرشد والمعزي روح الحكمة والأعلان روح الحياة روح الله القدوس هو المرشد والمعزي روح الحكمة والأعلان روح الحياة ملك الملوك
يسوع مخلص العالم ما جاش لأمة واحدة ولا لشعب واحد ولا البلد ولا الثقافة معينة بيقول لنا الإنجيل إن كل اللي عاوز ممكن يجي للرب يسوع وياخد منه عطية الخلاص دفع يسوع تمن الخطية عن كل البشر ولحد دلوقتي هو واقف على باب قلبك بيخبط مستني إنك تفتح له باب قلبك وحياتك بتقول لنا حكاية الضابط الروماني إنه بالرغم من إن ثقافته مختلفة واتربى على الإيمان بآلهة تانية وعاش لسنين يعارض تعاليم يسوع إلا إنه فهم وحس في النهاية إن في فراغ كبير جواه ما يملهوش غير الإله الواحد كان جعان وما لقاش شبعه إلا في الله لو أنت حاسس بالفراغ جواك مش قادر تملاه فكر في يسوع اللي واقف على باب قلبك ومعاه وحده هتلاقي كل الشبع بس اطلبه واعترف له انك خاطي واقبل ان الله حبك وانه بعت ابنه علشان يموت علشانك على الصليب اهرب من كل خطيه وحط كل ثقتك وايمانك في يسوع المسيح الانجيل بيقول لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه الحلقة اللي جاية هنتقابل مع شاهد شاف بعينه السلطات وهي بتتآمر على يسوع انتظرونا وحلقة جديدة من شاهد عيان